السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإمام ابن كثير رحمة الله عليه لما تطرق إلى قصة أيوب ذكر أمرا عجيبا خاصا بزوجة أيوب ما اسم زوجة أيوب ايه رأيكم اسمها ايه اسم زوجة أيوب اسمها ايه طيب بعض الناس كما يقول ابن كثير قال اسمها رحمة كما سمعتم في سورة الأنبياء ومثلهم معهم رحمة منا فقال إن ديت رحمة وبعض الناس قال إن أخو يوسف الذي طلبه يوسف لما كان على ملك مصر وساوموا يعقوب إخوة يوسف لما ساوموا آبائهم على أن يعطيهم هذا الشاب فكان اسمه إيه؟ نكتل أخوهم نكتل فأخو يوسف نكتل وزوجة أيوب رحمة يبقى أخت موسى مين قصية كان أحد الطلاب بيقرأ القرآن وهو سنه كبير فيقول وقالت لأخته قصية الشيخ بيقول له إيه يا ابن قصية دي قال له مش دي أخت موسى في ناس كتير بيتعاملوا مع القرآن بهذه الآلية وبالتالي يحرموا فهم هذا الكتاب أنا لا أعلم معاناتك بالضبط ما هي ولكن أعلم علم اليقين دواءك بل شفاءك شفاءك هو القرآن أيا كان نوع المعاناة الرب جل وعلا لما وصف القرآن لم يصفه بالدواء فالدواء ربما يأتي بالشفاء بأمر الله وربما لا يأتي أما القرآن هو شفاء سبحان الله ولكن كثير من الناس لا يجد هذا الشفاء فما السر ربما يكون مثله مثل هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بلا دراية وكان الطبر يقول عجبت ممن لا يعرف القرآن لا يعرف معاني القرآن كيف يتلذذ به إزاي يتلذذ بهذا الكتاب القرآن نور وهداية وشفاء وبصائر لكن في ناس كتير جدا مش حاسة بالكلام ده هي المشكلة فين يعني الله عز وجل الذي تكلم بهذا الكلام تكلم بهذا الكلام وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أصحابه فغيروا الدنيا بعدما تغيروا لأن دي من مقاصد القرآن أنك تتغير وتغير قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لما يا رب لحاجتين لعلهم يتقون فينتهون عن المعاصي أو يحدث لهم ذكرى يرتقون في الطاعة فالقرآن عندما تسمعه وتقرأه وترتبط به المفترض لو عاوز تكون عندك مؤشر يعني تحاسب نفسك عليه بعد ال 15 وال 16 يوم دول اللي سمعت فيهم القرآن ده مؤشر من ضمن المؤشرات عما سمعت القرآن تغيرت ارتقيت لأن القرآن ده هو للتغيير لا لمجرد التأثير مش مجرد أنك تتأثر وأنك تبكي وفقط هذا شيء جيد وإن شاء الله عليه أجر ولكن المراد هو أعلى من ذلك وأجل هو التنفيذ فيتبعون أحسنه القرآن له حقوق معنا وما أقبلت عليه إلا وأقبل عليك في أحد إخواننا مهندس جات له يعني الكلية بتاعته أو الدراسة بتاعته كانت في دبي وكان هو صاحب رسالة من الناس المتخصصين ومهتمين بكتاب الله عز وجل بيقول بدأ يعمل حلقة كده بعد الايه الجامعة يحفظ القرآن في مسجد الحي والطلبة بيه حفظ تحفظ مع القرآن في يوم من الأيام أحد الشباب فلسطيني دخل فبيتعرف عليهم رايح يقابل واحد زميله يعني فبيقول له ده الشيخ اللي بيحفظني القرآن ومع ورقة كده كان اليوم ده زميله ده بياخد الإجازة فقال له ما شاء الله إيه الورقة دي قال له إجازة فقال له يعني إيه إجازة قال له لا أنت الموضوع ده كبير الشيخ يفهمه لك لأن الأخ ده بعيد شوية فبدا بقى الشيخ اللي هو المهندس ده بيقول لي وديتنا اقول له بقى يعني ايه اجازه يعني انك تقرا كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم وتقرا ايه كما قرا الحروف وكما قرا بالتجويد والكلام ده بيقول لي احاول افهمه هو مش فاهم حاجه يقول لي اه ماشي وبعدين بقى يقول له هي كده الاجازه يقول له ايوه يعني انا استفدت ايه فبيقول في الاخر خالص قلت له طيب رحت واخد الورقه قلت له زي دي فهو بدا يقرا يقول ايه بقى يشوف السند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد فلقى ان السلسله دي مسلسله متصله بمين بالرحمه المهداه والاسم الايه الاولاني اسم الطالب زميله بقى اسم زميله بقى في خيط ناظم بينه وبين محمد فقذف الله في قلبه النور هذا الفتى فبيقول بص كده في الاجازه كده حوالي 30 ثانيه وقال له انا عاوز واحده زي دي قال له خلاص نبدا نحفظ قران وبقول بقى يعني هبدا معاه من قراءه اللغه العربيه مش بقى بالتجويد وكده وبداوا معاه وبعد سنتين والورقه دي طلعت له وختم واخذ الاجازه القران اقبل عليه اه اقبل عليه لا لسه الاخ ده في اليوم ده زميله اداله عبايه كده ايه اللي بيسموها البشت يعني في السعوديه فاداله عبايه كده وراح متصور بيها وبتاع هو من فلسطين فراح مصور نفسه كده وراح حاطط نفسه فين كان ايامها بقى في مشاكل فين في المسجد الاقصى واقتحام اليهود قبحهم الله فهو راح ايه حاطط نفسه في الامامه وكده وايه رايح جاي للشيخ وبعتها له على الواتس بيقول له ايه شفت بقيت امام مسجد الاقصى اهو وكنت انت بتقول لي يا ابني ايه اجازه ايه ومش اجازه إيه انت لسه صغير وكده وده انهم يضحكوا وبتاع بعد ثلاث سنوات الأخ ده إمام مسجد الأقصى وهو اللي بيصلي السنة دي التراويح الأخ سعيد اكتبوا كده على اليوتيوب كده سعيد إمام مسجد الأقصى شفتوا القرآن لما واحد أقبل عليه بصدق كلكم بدنكم تقولوا ورا, ورا الإمام وهو بيدعي إن ربنا عز وجل يمن عليكم إن تصلوا إيه وطبعا كان ممنوع يدخل فلسطين ودخل من خلال الأردن لأن هي المسؤولة عن الإيه الوزارة مسألة إدارة القدس ومش عارف إيه ودخل بطريقة معينة وفي مساحه كده بيقول فيها 200 متر كده ممنوع حد يعديها واللي يعديها معرض ايه لاطلاق النار عداها وهو رايح يصلي ايه في الحرم بيقول وقدرا كان في اتنين من الحراس ايه بيتخانقوا مع بعض وبتاع فضربوا لخمه كان ولد وبنت ضربوا لخمه مع بعض هم عدوا بدون اي هويه وبدون اي حاجه ثم تعينته الوزاره مساعد امام ثم مات الامام الرسمي رحمه الله عليه وتولى هذا الامامه ولبس العباية في أول يوم اللي كان صور نفسه بيها كل ده دليل على إيه؟ إن الإنسان إذا أقبل على القرآن بحق وصدق مش بعادة وإن إحنا رمضان وكله بيقرأ قرآن وخلاص لا يقترب هو مجرد ما شاف الوصلة دي إن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم هيكون شيء واللي هيوصله الحاجة دي ممكن القرآن فسبحان الله قذف الله عز وجل في قلبه الصدق ف القرآن في واجبات منا تجاهه واحد القراءة وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فاسأل نفسك عدى 15-16 يوم على حسب يعني كام جزء قرأت وكام مرة ختمت أنا أعرف شاب في تالتة إعدادي بيقول لي الحمد لله أنا إيه داخل في الختمة الخامسة أهو تالتة تالتة ايه وبعض الناس النهارده في ايه اكتر في تالتة جامعة ولا حاجة ويروح يدور على مسجد كده خفيف عشان رجله بتوجعه عما بيقف في حين ممكن يقف في الماتش ويقف على PlayStation ويقف في كذا براحته ده تالتة اعدادي ما شاء الله لا قوة الا بالله فيبقى اول حاجة انا اتلو القرآن حضرتك تليت قد ايه لغاية دلوقتي انا الحمد لله في سورة النساء دلوقتي ايوه يعني الختمة رقم كام لا دي البداية اصل كان عندي امتحانات اصل كان مش عارف ايه سبحان الله الفضل ده كله العالم كله بيتغير الكون بيتغير في رمضان في كل ليلة في عتقاء من النار السماوات سبحان الله بتتغير أبواب الجنة بتفتح وأبواب النار بتتغير أنت مش عاوز تتغير ما تحطم الرقم القياسي اللي أنت طول عمرك ما غيرته ده ختمت أعلى سنة في رمضان كم مرة قبل كده ثلاثة حطم السنة دي الرقم ده يمكن ما تشوفش رمضان تاني فأنا أتلو القرآن يبقى ده ح... ده من ضمن الواجبات من ضمن الواجبات التفكر والتدبر فيه القرآن ده بيقول لي إيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا رب ليدبروا آياته بص كده في الآية دي الآية دي بتقول لك إيه الإمام هو بيقرأ القراءة دي كتاب الله ماذا يريد الله منك عما تسمع كده السر ليه ايه اللي خلانا احنا ما نفهمش القران ونستوعب لا نستوعب كثيرا ونتفاعل كثيرا السر النهارده اتقال الا استمعوه وهم يلعبون فين اللعب في ناس بتسمع اه قال لك اللعب المراد هنا لاهيه قلوبهم القلوب هي اللي ضايعه ولذلك قال الله عز وجل قل هو نبأ عظيم القرآن ده حاجة كبيرة قوي والعظيم عما يقول على حاجة عظيمة فهي عظيمة فالعظيم يتكلم عن القرآن إن هو نبأ عظيم طب المشكلة فين يا رب أنتم عنه معرضون أنت بعيد عن القرآن أنت أهم حاجة ممكن تبقى شغلك جدا إن فلان يحل لك مشكلتك وإنك تطرق باب علان لكن مش في يوم من الأيام اقتربت من الله عز وجل ونجيت الله عز وجل وفتحت كتابه ونشرت همومك وبحثت عن دواك وشفائك في هذا الكتاب سبحان الله فليدبروا آياته من ضمن الواجبات فيتبعون أحسنه استمعون القول احنا كلنا استمعنا القول اهو مش بندور على الحلال والحرام بس لا ايه اللي ربنا يحبه اكتر يعني مثلا في القرآن ربنا ذكر القصاص في القتلى صح في القتل في قصاص وفي عفو منزلة العفو دي أعلى صح طب يا رب أنت بتحب العفو أنا هعفو ليه ما تاخد بالقصاص لا أنا عاوز أجيب المنزلة الأعلى ليه لأن أنا أيهم أقرب أنا في مسارعة فمن نافسك في دينه فنافس ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره فدايما تنافس الناس في الأخ... فيتبعون أحسنه شوف القرآن يريد منك إيه في منزلة قيام الليل مش واجب عليك صح لكن الله عز وجل يت... الله عز وجل أطنب القرآن في مدح هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويذكر الله عز وجل هؤلاء قليلا من الليل ما يهجعون قل يتبعون أحسنه أنا هقيم الليل طب هو مش واجب عليك لأ أنا مع القرآن ربنا أثنى على اللي بيسمعوا القرآن يستمعون وبعدين يتبعون فيبقى منزلة الاتباع وأخيرا الحفظ بل هو آيات بينات في صدور يا جماعة من أراد أن يتلذذ بالقرآن يحفظ ولو سطور قليلة القراءة من المصحف غير القراءة من الصدر عما تقف كده وتصلي من صدرك أنت في جنة في نعيم معجل من نعيم الجنة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب القرآن وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا تدبر القرآن وأن ننشغل به ألاء الليل وأطراف النهار أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة